بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا بنعمة ربنا هنبتدي في اصحاح سبعة من رسالة العبرانيين صح اللي فات معلمنا بولس الرسول كان بيكلمنا عن حزبه من الارتداد وشبهها لنا تشبيه لطيف قال لنا أرض خدت مطر مرارا وتكرارا وطلعت في الآخر شوك وحسك يبقى لازم تتحرق إنما المفروض تطلع ثمر ففي ناس خدت كتير قوي واستنارت بالمعمودية والروح القدس وقوات الظهر الآتي ما ينفعش بعد كده يرتدوا وكأنهم بيستهينوا بالمسيح له المجد وصليبه وبيصلبوه مرة تاني على انهم ممكن يتعمدوا تاني فرفض حكاية المعمودية مرة تانية لانه فيها نوع من الاستهانة بدم المسيح ورجع وقال لهم طولوا بالكم واحتملوا واصبروا لان التأني علامة حلوة قدام ربنا وكعادته لأنه بيكلم يهود متنصرين بيرجع دايما لأمثلة العهد القديم فحط لنا أبونا إبراهيم وقال بالإيمان والأناة نالوا المواعيد وبعدين لأنه وصل لأبونا إبراهيم فرجع تاني يقول لهم أبونا إبراهيم خد وعد بقسم وطبعا وعد بقسم دي حاجة كبيرة قوي من ربنا الوعد كفاية ربنا ما بيرجعش في كلامه كمان بقسم دي حاجة أكبر وأكبر ربنا يسوع له المجد كرئيس كهنة كمان خد وعد بقسم لما اتقال في المزمور أقسم الرب ولن يندم أنت الكاهن إلى الأبد على طقس ملك صادق وختم إصحاح ستة بأن ربنا يسوع له المجد دخل الأقداس السماوية مش الأقداس الأرضية دخل السماء كسابق لأجلنا سبقنا وهو رئيس كهنتنا وحي إلى الأبد لا يموت وهو واخد قسم ووعد أنه كاهن إلى الأبد بما أنه أكتر من مرة يرجع للآية بتاعت مزمور 110 بتاعت أنت الكاهن إلى الأبد على طقس ملك صادق إصحاح سبعة هينشغل بشخصية ملكي صادق هيتبحر ويتأمل فيها معلمنا بولس الرسول بينما القصة بذاتها لما تقروها في تكوين 14 حوالي 3-4 سطور التأملات اللي جاية عنها في العهد الجديد عشرات السطور يعني القصة في أصلها قصة قصيرة حكاية ملكي صادق دي تقروها في تكوين 14 وبعدين نسمع عنه في المزمور كنبوة في داود لكن لما بولس بقى يحط المسيح له المجد وازاي ملك صادق ده كان شبهه او كان بيشاور عليه عبر الاجيال هيشرح القصة بتفصيلات تاخد سطور كتير يقول لأن ملك صادق هذا ملك سليم كاهن الله العليم الذي استقبل إبراهيم راجعا من كثرة الملوك وباركه ايه الحكاية الحكاية جت لما كان لوط بعد عن ابونا ابراهيم وراح سكن في سدوم وعمورة وحصلت حرب في الوقت ده الكلام ده ما يقرب عن ألفين سنة قبل المسيح خمس ملوك وقعوا في أربع ملوك منهم بتاع سدوم وعمورة وراح ملك سدوم خسر واتاخد الناس بتوعه سبايا أبونا إبراهيم طبعا سمع وبدافع الأبوة لأنه كان يعتبر عم لوط أو مسؤول عنه بالرغم أن لوط هو اللي سابه وبعد عنه واختار سدوم إنما أبونا إبراهيم ما قدرش يسكت خد رجالته رجالته دول كانوا الصبيان اللي مع الغنم 318 واحد وطلع بيهم عشان ينقذ لوط ابن اخوه وهنا تحسوا ان ابونا ابراهيم فيه صفه كانتش باينه قبل كده يعني ابونا ابراهيم جاء له وقت كان يبان ان هو خواف شويه حكاية سارة أخته ولما كان يدخل في بلد يخاف يعني يعرفوا أنها مراته لأنها جميلة فيقول لها ما أنت برضو أختي لأنها أخته بس مش شقيقته بس كان خواف شوية إنما هنا يبان أنه لا ده مع الأيام حتة الخوف راحت منه وبقى شخص شجاع وبعدين بيعمل حاجات في المنطق ما تمشيش إيه راجل بشوية رجالة هيغلب خمس ملوك وده كلام معقول أصل ده مش راجل عادي ده إبراهيم ده أغلى واحد في الدنيا عند ربنا فبعد ما كسروا الملوك كسروا بالسين يعني اتكسروا الملوك دول كانوا جماعة تانيين عاملين حفلة احتفالا بالنصرة نزل عليهم أبونا إبراهيم وال318 صبي بتوعه وغلبوا وأطلقوا سراح كل الناس فملك سدوم ملك سدوم ده رمز للشيطان لأن سدوم وعمورة دي بلاد كلها شر قال يعني بذوق كده راح لابونا إبراهيم وقال له بص بقى أنت ليك حق علينا أنت أنقذتنا هقول لك إيه خد الفلوس وسيب لي النفوس خد الفلوس وسيب لي النفوس الشيطان دايما يقول كده يعرض عليك فلوس ويسرق هو النفوس ويبقى هو اللي كسبان طبعا إنما أبونا إبراهيم كان راجل غني هو ما نزلش عشان يكسب ولا هو بتاع حرب وعارف أن النصرة جات له من عند ربنا فالموضوع بالنسبة له ما, ما فيهوش مكاسب فقال له أنا برفع إيدي ربنا هاخد منك أنت لا آخذن من يدك خيطا ولا شراك نعل لئلا تقول أنا أغنيت إبراهيم شوف بيكلم ملك بمنتهى العظمة يقول له لحسن تفتكر في يوم ان انت اغنتني لا انا ليا غناية مع ربنا انا برفع ايدي لربنا هحط ايدي في ايدك انت واخد منك ما كفاية عليك سرقت مني ابن اخويا لوط وضيعته طبعا جانب القصة دي كانت فرصة لوط يرجع بعد اللي شافه للأسف لوط بعد اللي حصل ده كان انذار قبل ما سدوم وعمورة تتحرق ولوط ما قبلش الانذار ما فهموش لانه كان المفروض يرجع لابونا ابراهيم يقول له انا غلطت لما سبتك وانا كنت واخد البركه الكبيره وانا عايش معاك وما شفتش يوم عدل من ساعه ما رحت لسدوم وقبلني تاني وكانت تبقى قصه ابن ضال رجع لابونا ابراهيم بقى لكن للاسف ما رجعش ورجع مع ملك سدوم وساب ابونا ابراهيم فابونا ابراهيم راجع بلده أو راجع بقى الصحراء بتاعته وهو راجع بقى من هذه النصرة اللي بيسموها كسرة الملوك يعني كسر هو الملوك بقى طلع له شخص عجيب في التاريخ اسمه ملكي صادق الشخص ده مش مكتوب عنه تفاصيل كتير في العهد القديم أقرب إلى الغموض ملوش أب ولا أم معروفين ولا له نسب في الكهنوت خالص كهنوت ايه ده لسه الكهنوت اللاوي او الكهنوت اليهودي ده لسه جاي بعد شوية ده بعد ابونا ابراهيم بشوية ده هيبتدي في ولاد ابونا ابراهيم سبط لاوي ولاد يعقوب حفيد ابراهيم لولا ما هنسمع عن كهنوت منظم كهنوت يهودي فملكي صادق ده الاسم نفسه ترجمته ملك البر ملكي صادق يعني ملك البر هو ملك أيوة ملك على منطقة اسمها إيه سليم يعتقد أن هي دي أور سليم يعني أورشليم مدينة السلام في نفس الوقت الراجل ده وصف أنه كاهن ولأول مرة في التاريخ يجمع شخص بين كونه ملك وكاهن ولسه ما بنسمعش عن كهنة بالمعنى الحرفي خالص احنا في فجر التاريخ احنا بدري عند ابونا ابراهيم فالراجل ده يجمع بين كونه ملك وكونه كاهن وفي نفس الوقت لا علاقة له بالكهنوت اليهودي لأن قلنا الكهنوت اليهودي لسه له شوية عقبال ما يبتدي شكل رسمي عند مثلا سبط لاوي وبعد كده موسى وهارون وهكذا وبعدين الراجل ده عمل حاجة عجيبة أبونا يا إبراهيم اللي بيشوف المسيح كده بعينيه راجل يعني بركة الأرض كلها فوجئنا أنه ينحني أمام ملكي صادق ويأخذ البركة من ملكي صادق يعني خلي ملك صادق هو اللي يحط ايده ويباركه حتى بولس الرسول هيقولها بطريقته الحلوة ويقول هو عادة مين بيبارك مين مش الكبير يبارك الصغير طب يطلع في الموضوع ان ملك صادق اكبر قيمة واكبر كرامة واكبر روحانية واكبر رتبة من ابونا ابراهيم نفسه اللي اتقال فيه هتتبارك فيه كل امم الارض واللي كان بيشوف المسيح بعينيه واكتر من كده ابونا ابراهيم عمل حاجة عجيبة برضو ده لسه ما كانش فيه شريعة اخذ عشور كل ما يملك وقدمها لهذا الكاهن العجيب عشر عشر يعني ابتدى يجيب من الغنم واحد على عشر من الإبل من البقر من كل ما يملك ويسلم لملك صادق على انه بيحطها في ايد ربنا الاكتر واكتر من ده كله انه احتفالا بنصرة ابونا ابراهيم على الملوك الاحتفال ده ملكي صادق حب يقدم ذبيحة احتفال ففوجئنا على غير العادة مسك خبز وخمر وعمل الاحتفال بيهم فالقصة بالرغم انها قصة قصيرة مليانة اشارات اسمه ملك البر يجمع كونه في شخصه الملك والكهنوت ملوش علاقة بالكهنوت اليهودي لانه لسه الكهنوت اليهودي جاي ما تعرفلوش اب وام ونسب مش معناها انه مش انسان بس مش معروف له عشان يبان كاشارة للمسيح اللي ملوش بداية وملوش نهاية وبعدين بيقبل العشور بنفسه كأنه الله وحده المسيح له المجد وبعدين بيبارك أبونا إبراهيم اللي فيه كل البركة أو اللي هو بركة الأرض كلها وأخيرا يقدم ذبيحة عجيبة خبز وخمر في الوقت اللي كل الناس حتى الشعوب اللي ما تعرفش ربنا كلمة ذبيحة عندها معناها يجيبوا حيوان ويذبحوه في كل الشعوب كان كده كل الإشارات دي مجتمعة كانت بتشاور على المسيح له المجد وده أحد الجوانب الممتعة في العهد القديم إن مش بس العهد القديم بيشاور بنبواته عن المسيح لكن ده بيشاور بشخصياته عن المس... على المسيح يعني ايه شخصية زي يوسف يوسف ده عارفين حكايته ابن يعقوب المحبوب المحبوب خلي بالكم اللي اخواته حبوا يموتوه ورموه في البير وبعدين طلع حي وبعدين في السجن واخيرا طلع بقى ملك مصر ايه القصة دي اشارة للمسيح الابن المحبوب اللي اخواته اللي هم البشر بعد تجسده اليهود طلبوه فنزل الى الجحيم وطلع منتصر بالقيامة عشان يملك على كل الدنيا فإذا يوسف بحياته بيشاور على المسيح بحياته واحد تاني زي يونان يونان بقصته كلكم عارفين الشبه لما يدخل بطن الحوت كأنه يندفن بعد ثلاث أيام يطلع حي وبعدين يبقى سبب خلاص لشعوب ثم هو ربنا يسأل له المجد ده ده كده المصغر بتاعه أو الإشارة ليه واحد زي يشوع يشوع ده حتى الاسم في وجه شبه يشوع ويسوع واحد في العبر هو اللي يدخل الشعب ويسكنهم كنعان يفضل يسوقهم لغاية ما يسكنهم طب المسيح هيعمل كده هيتقدمنا لغاية ما يدخلنا السماء ويسكننا اسحاق ابونا اسحاق ابن ابراهيم بحياته يقبل ان ابوه يقدمه ذبيحه يقدمه ذبيحه وبعدين يقوم هو داخل عشان يموت يقوم ينزل من الجبل صاحي عشان كده ذبح اسحاق اسحاق نفسه اشاره للمسيح له المجد الذبيح الحقيقي اللي هيفدي العالم كله هنا كمان يبان ملكي صادق شبه المسيح اذا شخصيات كتيره قوي ترمز بحياتها للمسيح له المجد فالمسيح له المجد مش موجود بس في العهد القديم كنبوات صريحة كآيات منطبقة على حياته لكن كمان موجود في شخصيات كتيرة قوي كل سفر القدامى جدعون وشمشون ويفتاح دول كانوا يسموا المخلصين كل واحد بحياته كان بيشاور على فكرة انه بيخلص الشعب من الهم اللي هو فيه فكرة يخلص الشعب دي طب ما هي دي اللي تنطبق اساسا على ربنا يسوع له المجد فحياة رجال العهد القديم كانت بتشاور على المسيح من خلال السيرة نفسها نرجع لملك صادق كل ده عشان معلمنا بولس يقول ايه شوفوا النبوة هو واقف بقاله صحاحين على آية إيه أنت كاهن إلى الأبد على طقس ملك صادق وعمال يقول طب ليه ما قالش على طقس هارون لأن هو لا من سبط لاوي ولا دع له دعوة بهارون وأساسا ربنا أصله شايف عجز الكهنوت اليهودي الكهنوت الهاروني فلما جت النبوة بتشاور على المسيح ما قالش على سبط على طقس هارون ولا على رتبة هارون إنما قال على طقس ملكي صادق شوف كتب إيه على ملكي صادق لأن ملكي صادق هذا ملك سليم كاهن الله العلي الذي استقبل إبراهيم راجعا من كثرة الملوك وباركه الذي قسم له إبراهيم عشرا من كل شيء المترجم أولا شوفوا المعاني هنا الأسماء مهمة لأن الاسم كتير بيبقى له دلالة مهمة جدا ملك البر ثم أيضا ملك سليم أي ملك السلام ده اسم ملك صادق ده اسمه بس بيقول كده اسمه هو ملك البر وملك السلام مفيش حد ينطبق عليه الكلام ده إلا ربنا يسوع له المجد مين هو ملك السلام ده احنا لغاية النهاردة التسبيحة المشهورة بتاعتنا نقول ايه يا ملك السلام اعطينا سلامك قرر لنا سلامك اغفر لنا خطايانا ولحن مشهور عندنا اسمه ابقور وانتيتي هيريني لحن ملوكي جميل لما نستقبل بيه الحمل او ابونا البطرك او نحن فرحانين قوي نقول للمسيح انت ملك السلام ملك السلام دي اصلها متاخده من اسم ملك صادق اللي كان بيشاور على المسيح بحياته المترجم اولا ملك البر طبعا ملك البر من هو البار الوحيد في الكتاب ربنا يسوع له المجد ليس بار ليس ولا واحد بالنسبة للبشر إنما المسيح له المجد يلقب بالبار نفس اللقب اللي بيتقال على الآب السماوي يعني في صلاة الوداع يقول له أيها الآب البار والناس تقول على المسيح أيها المعلم البار وفي أشعية يقول عبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين إذا كلمة البار خاصة بالمسيح البار يعني اللي ما بيغلطش أبدا ملك البر وأيضا ملك سليم أي ملك السلام بلا أب بلا أم بلا نسب مقصود بيها إيه الكتاب لا قال لنا أبوه ولا قال لنا أمه ولا قال لنا نسبه كلمة نسب قيمتها إيه في الكهنوت بالذات اليهودي النسب مهم جدا لازم الكهنوت اليهودي مرتبط بالسبط واحد اسمه سبط لاوي فتلاقوا الكهنة عيلة وفي توارث للكهنوت أبا عن جد وعلى فكرة مش كل سبط لاوي كهن ده عشائر عشيرة خاصة بالكهنوت وعشائر أخرى خاصة بخدمة الهيكل خدمة مثلا البوابات خدمة التسبيح لا بداية أيام له ولا نهاية حياة يعني إيه لم يذكر له على ملك صادق عدد من السنين مثلا عمر ولا ابتدى ازاي ولم يذكر عنه نهاية عمر برضو احنا مش بنقول ملك الصادق هو نفسه انما اشارة للمسيح لان عادة العهد القديم كانت تذكر مثلا يقول لك نوح كان عمره كذا لما عمل الفلك ولما مات كان سنه كذا فلازم يتقال له بداية أيام ونهاية حياة كان العهد القديم دايما كده من أول آدم يمشي مع كل شخصية يجيب أولها ويجيب آخرها إنما ملك صادق لا جاب له أول ولا جاب له آخر عشان قصد يشاور على المسيح اللي ملوش أول وملوش آخر هو الأزلي لا بداية له والأبدي يعني لا نهاية له لا بداية أيام له ولا نهاية حياة بل هو مشبه بابن الله أي بقى قال بشكل صريح هو مشبه بابن الله هذا يبقى كاهنا إلى الأبد ده اللي اتقال عليه كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق ثم انظروا ما أعظم هذا الذي أعطاه إبراهيم رئيس الآباء عشرا أيضا من رأس الغنائم يعني إيه؟ يعني شوفوا عظمة هذا الرجل اللي رئيس الآباء رئيس الآباء يعني إيه؟ رأس كل اليهود رأس كل آباء التاريخ كله هو أبونا إبراهيم الشخص المختار اللي جه منه شعب مختار بعد كده أبونا إبراهيم هذا الشخص العظيم جدا طب في أعظم منه ليه؟ لأنه انظروا ما أعظم هذا الذي أعطاه إبراهيم عشرا من رأس الغنائم يعني هو اللي قدم له العشور زي ما أي حد فيكم ممكن يجي للكاهن يديله العشور بتاعته كوكيل لله فهو عمل كده ابونا ابراهيم جاب العشور في اللقاء ده واداها الملك صادق كوكيل الله وأما الذين هم من بني لاوي لاوي ده مين واحد من ال 12 سبط ولاد يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم ولاوي هو السبط المسؤول عن العبادة اللي نصيبه ربنا فالذين هم من بني لاوي الذين يأخذون الكهنوت وعاوز يعمل المقارنة بين كهنوت اللاوي ده وملك صادق فلهم وصية أن يعشروا الشعب بمقتضى الناموس أي إخوته يعني وصية العشور جت بعد كده جت لسه في الناموس في الشريعة والعشور يقدموها ال 11 سبط للسبط ال 12 اللي هو أخوهم لاوي عشان ده اللي من إيده لإيد ربنا طيب هنا العشور بتاعت أبونا إبراهيم راحت من إيده لإيد ملك صادق فهنا يقول تأمل جميل بقى يقول إيه لهم وصية أن يعشروا الشعب مقتضى الناموس أي إخوته مع أنهم قد خرجوا من صلب إبراهيم يعني لاوي ده يمكن ما كانش اتولد في اليوم ده ما كانش فعلا اتولد لأن لسه ما كانش إسحاق جه أساسا لكن ده لاوي ده الجيل الرابع من أبونا إبراهيم فهو هيقول معنى عميق يقول معنى كده ان لاوي نفسه عشر من خلال جده الكبير ابراهيم لملك صادق يبقى مين الاعظم كهنوت اللاوي ولا كهنوت ملك صادق ملك صادق طبعا لان لاوي وهو لسه ما اتولدش عشر بابراهيم لانه كان في صلب ابيه يعني لسه في جسم ابوه هو لسه ما اتولدش بس هيتولد من ابونا ابراهيم فبما أن أبونا إبراهيم جده الكبير الرابع بيقدم عشور الملك صادق كأن لاوي خضع لملك صادق مع أن لاوي ده اللي هيخضع له ككاهن بعد كده في العهد القديم ولكن الذي ليس له نسب منهم قد عشر إبراهيم يعني إيه اللي ملوش نسب خالص في عيلة أبونا إبراهيم في الوقت ده هو اللي عشر أبونا إبراهيم اللي هو ملك صادق وبارك الذي له المواعيد طب الذي له المواعيد ده يبارك الناس كلها ده ابونا ابراهيم البركه كلها لا المره دي هو اللي بياخد البركه وبدون كل مشاجره الاصغر يبارك من الاكبر يعني ايه من غير ما نختلف بدون جدال هتفضل قاعده ان الاصغر ياخد البركه من الاكبر فمعنى كده ان طلع في المقابلة دي ابونا ابراهيم اصغر من ملك صادق رتبة ودرجة وبالتالي لاوي اللي هو لسه الجيل الرابع بعد ابونا ابراهيم اللي هو ابو الكهنوت اليهودي كله اصغر واصغر من من ملك صادق يبقى ما فيش اي مجال لمقارنة الكهنوت المسيحي اللي على رتبة ملك صادق بالكهنوت اليهودي اللي على رتبة هارون أو لاوي هو ده اللي عاوز يوصل له يعني كل الدراسة دي عشان يشرح لنا الكهنة اليهود فرحانين بنفسهم وشايفين نفسهم حاجة أبها وكهنة الله العلي وعلى رتبة هارون أشهر كاهن في التاريخ أخو موسى ومن سبط لاوي اللي عين له الكهنوت طب استنى بس حيلك ما انتوا وانتوا لسه في صلب ابونا ابراهيم ابونا ابراهيم قدم عشوره لكاهن مش منكم خالص وخضع ليه ووطى راسه وخد منه البركه يبقى ملك صدق اعظم بكتير من الكهنوت بتاعكم وهنا اناس مائتون ياخذون عشرا على مين على بتوع لاوي بتوع سبط لاوي بيحصل ايه ليه مش كاهن واحد عند اليهود لان الكاهن بيموت فيجي بدل الكاهن اللي بعده واللي بعده ومئات فلانهم ناس بشر عادي بيموتوا هنا اناس مائتون لكن الملك صادق اتقال عليه ايه كإشارة المسيح أنت كاهن إلى الأبد يعني ما بيموت أنت كاهن إلى الأبد على طقس ملك صادق فبيقول في المقارنة الثانية هنا أناس مائتون يأخذون عشرا أما هناك فالمشهود له بأنه حي يبقى فرق كبير يبقى المسيح له المجد هو الكاهن الذي لا يموت أبدا وهو كاهن حي إلى الأبد وهو كاهن بلا بداية أيام ولا نهاية حياة وهو كاهن غير الكهنوت اليهودي ملوش دعوة بالكهنوت اليهودي مش من سبط لاوي أساسا وقبل لاوي ما يتولد كمان قبل ما يكون في كهنوت يهودي كان هناك المسيح له المجد وده اللي قاله المسيح في مرة واليهود كانوا هيرجموه قال لهم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن ساعتها كانوا هيرجموه من غلظه لأن هم قالوا له أنت ما مالكش خمسين سنة وشفت إبراهيم قال لهم قبل ما يكون إبراهيم أنا موجود فكل المقارنات دي ليه لأن بيخاطب ناس يهود متنصرين عاوز يثبت إيمانهم فتحت الضغط اليهودي بدأ يتهز إيمانهم يفكروا يرجعوا يبقوا يهود تاني لأن الكهنة اليهود ليهم كده إيه منظر وأبهة و وكرامة فيعني يزغللوا العين شوية فقال لهم انتوا ايه اللي هتمشوا وراهم دول كهنة اليهود تعالوا نشوف الكاهن بتاعنا رئيس كهنتنا هو المسيح الذي لا يموت والذي لا بداية له وهو ملك البر وهو ملك السلام وهو اللي بارك أبونا إبراهيم ممثلا في شخصية ملك صادق وهو اللي قبل ما يتوجد الكهنوت اليهودي موجود هنا أناس مائتون يأخذون عشرا أما هناك فالمشهود له بأنه حي حتى أقول كلمة إن لاوي أيضا الآخذ الأعشار قد عشر بإبراهيم فاهمين هذه لاوي ذاته اللي هياخد الأعشار من إخواته بعد كده على مدى التاريخ هو في الأصل عشر عنه من خلال جده الكبير إبراهيم قدام ملك صادق عشان يورينا قد ايه الكهنوت اليهودي ده هو نفسه بيقدم العشور هو نفسه يعجز انه يكمل كل حاجة لأنه كان بعد في صلب أبيه حين استقبله ملك صادق شوف التاريخ عجيب ازاي لكن مليان أسرار وألغاز ممتعة ان ربنا يسوع له المجد حب يحط إشارات واضحة عن عمله وعن كهنوته السري العجيب ازاي هو الكاهن الوحيد اللي يقدر يشفع في البشرية كلها يكفر عن خطايا الناس فعمل كهنوت يهودي لكن أبرز في التاريخ ضعفه وعجزه ورانا أن الكاهن اليهودي هو بيموت والكاهن اليهودي بيغلط فمحتاج يقدم ذبيحة عن نفسه والكاهن اليهودي بياخد الأعشار من إيد إخواته وهو نفسه بيروح يقدم أعشاره لأن هو برضه مجرد إنسان عادي إحنا مش عاوزين إنسان يفدينا ما هو مفيش إنسان كويس وهيفدي مين ولا مين ده الإنسان محدود إحنا عاوزين إله يفدينا وعشان يفدينا لازم كمان يبقى إنسان زينا فإذا لازم يبقى الله المتجسد هو الفادي عشان يقدر يقوم بالعمل الكهنوتي العجيب ده انه يكفر عن خطايا البشرية ويشفع فيهم الى الابد يبقى الجزء ده كله كان بيشرح لنا ازاي ملك صادق بيشاور بحياته عن المسيح وايه سر الآية العجيبة اللي جت في المزامير أقسم الرب ولن يندم أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق يكمل ده احنا لسه المقارنة ما انتهتش ما احنا كل العبرانيين مقارنات شفناه قارن بين الملائكة وبين المسيح وطلع الملائكة دول خدامين عند المسيح وولاده وبعدين قارن بين موسى وربنا يسوع له المجد وطلع موسى خادم في بيته انما المسيح صاحب البيت وطلع وعمل مقارنة بين يشوع والمسيح قال يشوع دخلهم كنعان ودخلوا يتخانقوا في كنعان ولغاية دلوقتي بيتخانقوا إنما المسيح حاطط هيدخلنا الأبدية كنعان السماوية وبعدين عمل مقارنة بين المسيح وهارون ودي بقى اللي طولت مننا شوية ليه؟ عشان هارون رئيس الكهنة من سبط لاوي الناس شايفاه بقى رأس الكهنوت اليهود اللي هو بتاع استنى شوفوا المسيح ملوش دعوة بهارون ولا لاوي ده طلع من سبط يهوذا من سبط تاني إنما أساسه إيه القصة ده هو ملك صادق بيشاور على المسيح وملك صادق أعظم من هارون وأعظم من لاوي ودخلنا في المقارنة فلو كان بالكهنوت اللاوي كمال إذ الشعب أخذ الناموس عليه ماذا كانت الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملك صادق ولا يقال على رتبة هارون يحط سؤال سؤال ذكي طبعا بيقول لو كان الكهنوت اللاوي يأدي الغرض طب كان ايه الحاجة ان النبوات تقول عن المسيح اللي جاي انه يأتي على رتبة ملك صادق ما كان يجي على رتبة هارون بدل الكهنوت اليهودي يفي بالغرض يكفر حقا عن خطايا الناس يقدم الدور الكهنوتي كاملا يبقى المسيح له المجد يجي ككاهن ويبقى من ضمن ولاد هارون وياخد عظمة هارون وخلاص عاوز يقول ليس في الكهنوت اللاوي كمال كهنوت اللاوي اللي هو اليهودي يعني لأنه يعجز أنه يؤدي المهمة كاملة وبعدين الكهنوت اللاوي نزل معاه الناموس ما كل كهنوت له الشريعة بتاعته كل system كل نظام له القوانين بتاعته فلما استلم لما بقى في كهنوت يهودي في نفس المرحلة كان في شريعة كل ده في أصفار التوراة أول كتب عندنا توراة موسى فيها الكهنوت اليهودي وفي ماشي معاها الشريعة أو الناموس اليهودي ماذا كانت الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملك صادق اللي قال حكاية رتبة ملك صادق ده داود النبي وداود ده جه بعد حوالي 500 سنة من الناموس ومن النظام اليهودي يعني النظام كان مستقر كان قبل منه كهنة يهود وبعد منه كهنة يهود يعني كان نظام اليهودي مستقر تماما ومع هذا بروح النبوة قال له أنت الكاهن إلى الأبد شاف كده عبر ألف سنة وشاور على المسيح قال له أنت جاي عشان تكون كاهن إلى الأبد غير الناس دي كلها ومش على رتبة هارون على رتبة ملك صادق فهو بيستغرب من الآية لأنه إن تغير الكهنوت فبالضرورة يصير تغير للناموس أيضا شوف بقى حكمة معلمنا بولس بالروح القدس عاوز يدخلنا في مقارنة جديدة هو يعني تقريبا بيخلص مقارنة الكهنوت اليهودي برئيس الكهنة الأعظم ربنا يسوع إنما عاوز يدخلنا في مقارنة جديدة بين الناموس اليهودي وبين الناموس المسيحي بين التعاليم اليهودية والتعاليم المسيحية فقال بما أن الكهنوت هيتغير يبقى كمان الناموس لازم يتغير تعرفين لما يجي ملك جديد يجي نظام حكم جديد تيجي شرائع جديده الكهنوت كده ان تغير الكهنوت فبالضرورة يصير تغير للناموس أيضا لأن الذي يقال عنه هذا كان شريكا في سبط آخر لم يلازم أحد منه المذبح على ربنا يسوع له المجد سبط يهوذا محدش من سبط يهوذا أبدا كان له علاقة بالمذبح اليهودي ما هو أصل ربنا ناوي يغير المذبح أساسا المذبح اليهودي ده عليه حيوانات مش بتاعنا عشان كده في آخر سفر العبرانيين معلمنا بولس هيقول لنا مذبح بتاعنا غير بتاع اليهود ليه بتاع اليهود عليه حيوانات ميتة احنا مذبحنا عليه ايه جسد ودم ربنا وإلهنا فهيقول لنا مذبح ولا سلطان للذين يخدمون المسكن الجماعة اللي لسه يهود أن يأكلوا من مذبحنا ما لهمش سلطان يشاركونا مذبحنا إلا لما يبقوا مسيحيين زينا لأن هم لسه يهود اعتقدوا في الذبيحة الحيوانية ماشيين ورا الشريعة الحيوانية شريعة موسى ليهم الكهنوت بتاعهم اللاوي يبقى هم لسه في حالهم وكل الكلام ده كان ليهود متنصرين فعاوز يوريهم عظمة العهد الجديد وعظمة وعز تبعية المسيح له المجد وعظمة الذبيحة اللي في ايدينا وعظمة الشريعة اللي في ايدينا ان تغير الكهنوت بالضرورة يصير تغير للناموس ايضا والذي يقال عنه هذا يعني اللي بيتقال عليه الكلام ده كله هو المسيح بقى له المجد كان شريكا في سبط آخر المسيح من سبط يهوذا وكان في نبوة واضحة في تكوين خمسين لما ابونا يعقوب كان بيموت جاب واحد واحد من الأسباط يتنبأ لهم فقال ليهوذا قال له أنت اللي هيجي منك المسيح نبوة جميلة تقروها في تكوين خمسين قال له هيخرج قضيب من بين رجليك عشان يملك وهيسجد لكل شعوب الأرض وهتبقى أسد طالع من سبط يهوذا عشان كده سفر الرؤيا لما شافوا الملائكة المسيح له المجد في مجده قال ده هو ده الأسد الخارج من سبط يهوذا شوفوا التكوين بيقول ايه والرؤية بتقول ايه أول كتاب وآخر كتاب وكله بيشاور على نفس الحقيقة ده الأسد الخارج من سبط يهوذا له المسيح له المجد فإنه واضح أن ربنا قد طلع من سبط يهوذا الذي لم يتكلم عنه موسى شيئا من جهة الكهنوت يبقى ما جاتش سيرة يهوذا خالص وولاد يهوذا في حكاية الكهنوت دي في توراة موسى ما جاتش السيرة خالص وذلك أكثر وضوحا أيضا إن كان على شبه ملك صادق يقوم كاهن آخر يعني اتفهمت بقى بحكاية ملك صادق المسيح مش عاوز يجي ليه من سبط لاوي لو جه من سبط لاوي هيبقى مجرد كاهن يهودي وربنا أساسا عاوز يغير النظام كله كهنوت اليهودي عاجز والشريعة الموسوية عاجزة أنها تصلح حال الإنسان وتخلصه فربنا قال مش هاجي من سبط لاوي خالص طب يا رب ده السبط الخاص بالعبادة ده السبط الخاص بربنا قال معلش ده أصلا هعمل نظام جديد فأنا هاجي من سبط تاني ملوش في الكهنوت خالص هاجي من سبط يهوذا عشان لما يتقال عليا في النبوة أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق هارون ما يزعلش أنا ماليش دعوة بيك يا هارون أنت تبع سبط لاوي وهارون عاجز وولاده عاجزين والكهنوت اليهودي هيفضل في إيديه ذبايح حيوانية عاجزة أن تبرر الإنسان قد صار ليس بحسب ناموس وصية جسدية بل بحسب قوة حياة لا تزول يعني ايه يعني كل اب بيورث ابنه الكهنوت الكهنوت اليهودي قلنا متوارث يعني ولاد عالي الكاهن المفروض كهن يطلعوا وحشين ربنا بقى ايه يحاسبهم لكن هم طالعين كهنة زي ابوهم فوصية جسدية يعني كل اب يوصي ولاده انا كهن تطلعوا كهنة في حتة توارث لا عند المسيح القصة ملهاش في الجسديات المسيح هو رئيس كهنتنا واللي هيتشبهوا بيه يبقوا كهنة زيه واخدين بالكم فأصبح القصة مختلف ملهاش دعوة بحكاية الوصية الجسدية قوة حياة لا تزول لأن المسيح له المجد لا ينتهي فهو كائن كاهن إلى الأبد لأن في قوة الحياة الأبدية فيظل كاهنا إلى الأبد ويعمل فينا ككهنة بروحه فنبقى وكل عنه لكن هو الكاهن الحقيقي ورئيس كهنة لأنه يشهد أنك كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق فإنه يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها يبقى مش بس المسيح بمجيئه أبطل الكهنوت اليهودي لكن كمان أبطل سلطان الناموس وفرائده هل معنى كده ان كلمة ربنا وقعت لا حاش لأن المسيح قال ما جئت لأنقض بل لأكمل وكان كل وصية يحط لها الكمالة بتاعتها يقول إيه سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل أما أنا فأقول لك هيكملها هي إيه رب كملتها قال ما تقولش كلمة وحشة على أخوك ما تغضبش أبدا سمعتم أنه قيل لا تزني أنا أقول لكم من نظر إلى امرأة سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن أما أنا فأقول لكم بيكمل أحبوا أعداءكم وبغضوا احسنوا إلى مبغضيكم وهكذا فالوصية الأولانية وصية إقامة الكهنوت اليهودي انتهت بمجيء المسيح انتهى الكهنوت اليهودي بالكاهن الأعظم ربنا يسوع له المجد ويمكن العلامة من علامات الحكاية دي كانت لما تعلق المسيح على خشبة الصليب خد شكل الكاهن يقول لأثناسيوس أن المنظر اللي اتصلب بيه ربنا يسوع ده كان إشارة إلى دوره الكهنوتي بيقدم جسده ذبيحة عن العالم كله في الوقت ده حصل إيه في الهيكل انشق حجاب الهيكل من فوق إلى أسفل كأنه بيقول إيه كفاية كده بقى يهود راحت عليكم خلاص ما عدلكوش انتوا دور في الكهنوت سيبوا الكاهن الأعظم ياخد دوره بقى كل اللي انتهى كده العهد اليهودي بدأ العهد الجديد فأيضا يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفه اللي هي الوصية الجسدية بتاع توارث الكهنوت ضعيفة ليه ما بتطلعش كهنة أبرار يا ما سمعنا في العهد القديم عن كهنة أشرار ولاد عائل الكاهن كانوا وحشين وولاد صمويل ما كانوش زيه وهكذا طب الحكاية ايه أصل الوصية ضعيفة في العهد القديم ضعيفة لأنها ما فيهاش قوة المسيح يعني الوصية كلمة ربنا ما بترجعش لكن الناس ضعيفة الناس كلها شر فمهما قاموا بدور كهنوتي دورهم محدود لأنه لازم يبقى فيه الكاهن الأعظم اللي بلا خطية إذ الناموس لم يكمل شيئا الناموس دخل شرحها بولس بالتفصيل في روميا عشان يهذب الإنسان ويظبطه ويشاور له على الغلط إنما الناموس اللي جه يظبط الإنسان ده أصبح شاهد على الإنسان بالأكثر لأن الإنسان اتمسكت عليه الخطية أكتر وأكتر بسبب الناموس لأن الناموس مش بيساعد الواحد يمشي صح بيشاور له على الغلط والصح فأصبح إيه بيمسك عليه الغلط لكن الوصية الناموسية ما فيهاش القوة اللي تخليك تمشي صح فربنا يسأله المجد لما جه جه يدينا قوة الحياة الجديدة قوة التغيير قوة القداسة فإنما سابنا فترة طويلة نحاول بالناموس فقلنا له يا رب احنا عاجزين ليس بار ليس ولا واحد الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله محدش عارف يسمع كلامك مية في المية محدش عارف ينفذ كل المطلوب يا رب الناموس لم يكمل شيئا ولكن يصير ادخال او ادخال دي بقى العهد الجديد رجاء افضل به نقترب الى الله يعني ربنا قال ايه البشر خلاص عجزوا سلموا بضعفهم اعترفوا ان هم مش قادرين يتبرروا لوحدهم عرفوا ان مفيش خلاص من ايديهم طب بصوا بقى انا اجي بنفسي اخلصهم وكلهم بقى يمسكوا فيا انا وانا اللي هخلصهم هذه العهد الجديد ادخال رجاء افضل خبر مفرح اسمه الانجيل البشارة ان المسيح جه مخلص ليه احنا عجزنا نخلص نفسنا حتى في وجود الناموس وحتى في وجود الكهنوت اليهودي عجزنا ان احنا نتبرر فبتخلنا رجاء جديد هوب جديد امل جديد انه المسيح يأتينا من السماء يخلصنا مش بقى مطلوب مننا الناموس القديم يصير إدخال رجاء أفضل به نقترب إلى الله وعلى قدر ما أنه ليس بدون قسم وبرضه ربنا الحاجات الكبيرة دي إيه مش يوعد بس يوعد وبيها قسم كمان عشان نعرف أهمية الموضوع لأن شوفوا بقى التأمل الجميل بتاع بولس ده قال تلاحظوا أن الكهنوت اليهودي لما بدأ بدأ نظام حطه ربنا بس ما قالش فيه أقسام الرب ليه لأنه له عمر مؤقت ويخلص دور فما ادالوش قسم فبيقول لأن أولئك بتوع العهد القديم بدون قسم صاروا كهنة يعني ربنا صحيح اللي عمل النظام وقال لموسى هات هارون وامسحوا كاهن وهات ولاده وامسحهم ولبسهم اللبس وعلمهم يقدموا الذبايح لكن ساعتها ما قالش أقسم الرب ليه؟ لأنه النظام ده هياخد بتاع 1500 سنة كده وبعدين يقف يقف بمجيء الكاهن الأعظم ويبطل بقى الكهنوت اليهودي فأولئك بدون قسم صاروا كهنة أما هذا مسيح له المجد فبقسم من القائل له أقسم الرب ولن يندم أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صالح على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل كده بقى يسوع له المجد ربنا بقى كاهن رئيس كهنتنا مسؤول عننا فتح لنا عهد جديد ما بقاش الناموس حاكم علينا بالإعدام طلعنا بره الناموس برضه فتلاحظوا الجديد كله جديد في جديد العهد اتنقل من عهد قديم لعهد جديد والناموس اتنقل من ناموس قديم إلى شريعة العهد الجديد والكهنوت اتنقل من كهنوت قديم إلى كهنوت المسيح الجديد وبعدين الوعد نفس الوعد الكهنوت القديم بيوعد بأرض بكنعان انك تاخد لك يومين كويسين في الدنيا ده آخر وعود كهنة اليهود إنما كاهننا الأعظم رئيس كهنتنا المسيح العلمان وعدنا بملكوت السماوات وحياة أبدية فيبقى الوعد جديد الشريعة جديدة الكاهن جديد السيستم كله جديد في جديد أولئك بدون قسم صاروا كهنة أما هذا فبقسم من القائل له أقسم الرب ولن يندم أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل دخلنا بقى في كلمة جديدة عهد أفضل شوفوا المقارنة الثلاثية دي بقاله إصحاحين بيقارن كهنوت اليهود بكهنوت المسيح دخل منها على مقارنة شريعة اليهود اللي هي عاجزة انها تصلح الإنسان بالشريعة وعمل المسيح له المجد القادر أن يخلص الإنسان وبعدين بين العهد القديم العهد الجديد الكلام ده يبان قوي بقى في كلمات المسيح له المجد البسيطة لما يقول ايه أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا ايه اللي احنا شايفينه جديد كله جديد في جديد رئيس كهنتنا جديد شريعتنا جديدة أبديتنا المعروضة علينا جديدة كل الحكاية عز اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم وتسمعون ولم يسمعوا على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل يبقى العهد القديم مشروط قوي ومحدش قدر يتمم الشروط مشروط بإيه لازم تمشوا عشرة على عشرة عشان أفضل معاكم محدش عرف يمشي صح فكل الناس جات في الآخر تقول له يا رب أيوة بينا وبينك عهد بس إحنا خيبانين مش عارفين نمشي في العهد مش قادرين نعمل الناموس خلصنا يا رب بطريقة تانية قال خلاص كده انتوا عرفتوا بقى ضعفكم يجي المسيح يخلصنا أولئك قد صاروا كهنة كثيرين في العهد القديم من أجل منعهم بالموت عن البقاء يعني النظام القديم كان إيه كل يوم كاهن جديد كل شوية كاهن يموت ويجي اللي بعده ليه لأن بيموتوا ما هم مش قادرين يغلبوا المشكلة مش قادرين يحرروا نفسهم من الموت هيحرروا شعبهم ازاي من الموت انما النظام الجديد ايه اما هذا المسيح له المجد فمن اجل انه يبقى الى الابد له كهنوت لا يزول يبقى المسيح له المجد في المقابل مش كاهن بيموت ويجي اللي بعده ده هو كاهن لا يموت واحد ممكن يقول طب احنا بنعمل ايه لا هو المسيح هو اللي بيكهن فينا يعني احنا بناخد كهنوتنا منه هو رئيس الكهنة الأعظم فالمسيح اشتغل فينا عشان نتمم شغله سلطان الغفران هل أنا أملكه ككاهن ده سلطان المسيح إنما بالتوكيل كوكيل عن الله عن المسيح له المجد بمارس من خلال كهنوت المسيح له المجد لأنه حي حيفينا واخدين بالكم فاحنا ملناش قيمة ككهنة إلا بارتباطنا برئيس كهنتنا هو الكاهن الأعظم الذي لا يموت من أجل هذا أنه يبقى إلى الأبد له كهنوت لا يزول فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله يبقى المسيح له المجد قادر أن يخلص دي ما اتقالتش على ولا كاهن في العهد القديم ولا نبي ولا شخص يقدر أن يخلص لأنه رئيس كهنة لا يموت في إيده الغفران في إيده الأبدية في إيده الحرية من الخطية عنده هو السلطة دي فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام بس مين مش كل الناس هو الخلاص مقدم للكل بس مش الكل هيخلص ليه الذين يتقدمون به إلى الله يعني اللي هيمسكوا في ربنا يسوع ويقولوا له ايه احنا تبعك خدنا وراك احنا لازقين فيك احنا بتوعك احنا هنمشي على خطاك احنا شبهك احنا هنعيش زيك انت تملانا بروحك احنا هنثبت فيك فنتقدم بك الى الله شوفوا المعنى العميق ده يتقدمون بالمسيح الى الله هم دول اللي هيدخلوا السماء يعني اللي هيدخل السماء بشطارته يقول انا عملت خير كتير يقولوا له تعال على الجنب مالكش مكان عندنا خير ايه ليس بار ليس ولا واحد مهما كنت عملت حاجات كويسه مش هو ده اللي دخلك فين مسيحك فين اللي معاه المفتاح انما يجي طابور من الخطاه زينا كده بس لازقين في ربنا وماسكين فيه بايدينا واسناننا الايمان والاسرار والتوبه ماسكين فيه فنتقدم به الى الله يعني مش هنقدر نقرب من ربنا وإلا يحكم علينا بالإعدام خطايانا كثيرة لكن حين نتقدم بالمخلص له المجد المسيح كرئيس كهنة قادر أن يخلص نفوسنا عشان كده بنقول ما فيش خلاص بر المسيح ما ينفعش من يؤمن به له الحياة الأبدية ومن لا يؤمن به يدان يدان ليه لأنه لم يؤمن بابن الله المخلص لأن ربنا أرسل ابن الوحيد مخلصا هو مش عاوز يقبل مش عاوز يمسك فيه آية مهمة تقول إيه من ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام يعني هو مسؤول عننا مسؤولية كاملة بس إمتى الذين يتقدمون به إلى الله إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم يعني الكاهن اليهودي كنت تروح له زمان يقول لك عيان تعالى بكرة أو تروح له في أي وقت مش فاضي المسيح له المجد حي في كل حين تخبط على بابه في أي لحظة هتلاقيه تتوب حتى في النفس الأخير ده اللص اليمين هتلاقيه مستقبلك حي في كل حين يشفع في كل الخطاة التائبين لما هم حطوا ثقتهم فيه فأصبح الباب مفتوح وباب حلو جدا وما بقاش طالب ناموس وفرائض وشرائع وحرف وحاجات كتيرة محدش قادر يتممها مية في المية بقى في رجاء أفضل في أمل أكبر إن احنا ندخل السماء حين نتقدم بالمسيح إلى الله من ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله صدقوني يتقدمون به دي بتفكرني بذبيحة الإفخارستية بالتناول احنا بنعمل ايه في القداس نحن نتقدم إلى الله بمين بالمسيح احنا بنروح احنا بنيجي القداس نعمل ايه ما احنا جايين بخطايانا وبضعفاتنا ومليانين لخبطة ومحدش فينا يستاهل يقف قدام ربنا وقاعدين نقول الملائكة واقفة ربوات وألوف و... وبجناحين يغطون وجوههم وبجناحين يغطون أرجلهم طب احنا هنروح فين في الكلام ده ولكننا نتقدم به إلى الله يعني نتستخبى في المسيح كده ونقول له احنا بقى تبعك استر علينا وغطينا كده وخلينا حتة منك عشان نقدر ندخل نحضر بقى هذا العرس السماوي الأبدي لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين